بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وبعد مشاهدي الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا ومرحبا بكم وهذا اللقاء الطيب والعلم والبيان في القرآن الكريم مشاهدي الكرام بنعتذر عن عدم تواجد فضيلة الأستاذ الدكتور سامي عبد الفتاح هلال عميد كلية القرآن لظروف خاصة آه النهاردة آه معانا طبعا فضيلة الأستاذ دكتور مجاهد أبو المجد أستاذ البطنة والسكر والغدد الصماء بكلية الطب جامعة المنصورة وعضو آه يعني لجنة الإعجاز العلمي بمكة المكرمة للقرآن الكريم والسنة ويا برحب بك يا دكتور أهلا وسهلا يا أهلا بك يا دكتور مشاهدينا الكرام يمكن النهاردة هقول بشرى لكل مرضى السكري لكل مرضى السكر النهاردة يعني استأذنا فضيلة الأستاذ دكتور مجاهد نظرا يعني لطلب كثيرين من المرضى أن يعني إيه يتواصلوا مع فضيلة الأستاذ الدكتور عن طريق التواصل عبر القناة لاستفساراتهم وبعض أسئلتهم عن مرض السكري فيعني الدكتور سمح لنا النهاردة أن اللقاء يكون عن مرض السكري يبين يعني بعض المشاكل المرتبطة بمرض السكري وخصوصا المشاكل المشهورة يعني موضوع الأعشاب وتأثيرها والناس اللي بتستخدم الأعشاب وترويج الأعشاب وارتباطها بمرض السكري وبعض الأمراض المزمنة الأخرى وإزاي نتجنب هذه المشاكل إزاي نخلي المريض عنده وعي صحي علشان يتجنب هذه المشاكل فضيلة الدكتور مجاهد يعني الموضوع هيبقى مهم جدا ويمكن زي ما قلت لحضرتك كثيرين من المرضى ينتظروا ان حضرتك تتواصل معهم في هذه الجزئية فياريت حضرتك طبعا حضرتك شايف موضوع مرض السكري مرض يمكن بيمثل خطورة غير عادية فيعني حضرتك شايف دلوقتي مرض السكري في زيادة أم في تناقص بالنسبة للوقت اللي احنا فيه والأزمنة السابقة
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم صلى الله عليه وسلم في الحقيقة يعني أنا بعود لملعبي يعني نعم ربنا يبارك فيك
دي مهنتي الأصلية لكن طبعا عشقي لقضية الإعجاز العلمي نعم. هو اللي بيخلينا الحقيقة يعني نقدم هذا يعني نعم. فأنا سعيد أن أنا ألتقي بالسادة المشاهدين عن مرض السكري الحقيقة سؤالك مهم السؤال الأولاني يعني هل مرض السكر في زيادة؟ الحقيقة في مرض السكر في الفترة الأخيرة في زيادة مضطردة في العالم كله ويمكن احنا في اللحظة اللي انا بكلم حضرتك فيها دي في 285 مليون مواطن على مستوى العالم عندهم مرض السكر واذا استمرت الزيادة ديت في سنة 2025 هيبقى في عندي حوالي 400 مليون عندهم مرض السكر المشكلة مش في كده بس المشكلة ان الزيادة المضطردة في مرض السكر اصبحت الان في الدول النامية وليست في الدول المتقدمة الدول المتقدمة بدأت تعمل برامج فنسبة زيادة السكر فيها بدأت تقل ودي لحضرتك بقى يعني نموذج مذهل على موقع ال IDF اللي هو ال International Diabetes Federation او الاتحاد الدولي للسكر كاتبين اعلى عشر دول في العالم عنده فيهم نسبة سكر دلوقتي هتفاجأ ان فيهم خمس دول عربية نعم
يعني الدولة رقم اتنين في العالم في نسبة انتشار سكر الإمارات العربية م. فيها نسبة سكر الآن م. الآن 2010 19.5% حوالي 20% خمس سكان يعني, يعني حضرتك تتخيل من كل خمسة في واحد عنده سكر نسبة رهيبة طبعا اه ده من النوع الثاني اللي هو بيصيب الكبار م. يلي الإمارات العربية السعودية المملكة العربية السعودية وفيها النسبة الآن 16 و7 من عشرة حوالي 17% يليها البحرين 15 و2 من عشرة في المية دي الدولة رقم أربعة في العالم يليها الكويت الدولة رقم خمسة في العالم ده يمكن متصدرين القوائم يعني اه 14 وأربعة من عشرة وبعدين عمان 13 واحد من عشرة عمان دي الدولة رقم ستة في العالم الدولة رقم تسعة في العالم مصر والنسبة فيها الآن 11% من تعداد السكان عندهم سكر يعني النسبة ليست هينة برضو يعني لا لا نسبة آه ضخمة آه جدا آه أولا دي بتعمل يعني عبء كبير جدا على الدخل القومي لأن مريض السكر بيتكلف تكلفة كبيرة جدا هنتعرض للكلام ده إن شاء الله لكن عشان أجيب على السؤال أنت حضرتك شايف لماذا نسأل نفسنا بقى لماذا هذا الاضطراب في هذه الدول بالذات ليه أولا لتغيير نمط الحياة تمام لو حضرتك بدأت تشوف نمط الحياة الآن هتجد نمط الحياة في الدول دي أصبح كل شيء فيه نوع من الكسل ما عادش فيه الرفاهية الزائدة الرفاهية الزائدة وأصبح ال- المواطن بيض... يعني ما بيقدرش يمشي خطوات يركب فيها السيارة مم.
ما فيش أي مجهود بدني عضلي بيبذل مم.
فتغير نمط الحياة مم.
أدي أول حاجة نمرة اتنين السبب الأساسي في اضطراد هذا المرض في هذه الدول بالذات النمط الغذائي مم.
وده مهم جدا النمط الغذائي يعني ايه احنا دلوقتي كنا كنا زمان ناكل الخضار والفاكهه والسلطه والحاجات الطازجه مم.
الان بدانا ندور على التيك اواي أيوة.
وعلى الوجبات السريعه مم.
وعلى ال- الوجبات اللي فيها نسبه دسم عاليه جدا مم.
والوجبات اللي فيها نسبه نشويات عاليه جدا وبالتالي ازدادت السمنه والسمنه قرين للسكر مم.
يبقى ده سبب تاني أدى إلى الزيادة الكبيرة في مرض السكر وده سبب مهم جدا جدا جدا صحيح ويمكن الدول الغربية بدأت تتنبه لهذا السبب مم.
وبدأت تعمل برامج توعية للناس عن التغذية السليمة دي وأنا- الدول الدول الدول المتقدمة المتقدمة أيوة.
يعني هم حتة الرفاهية موجودة لا الرفاهية موجودة موجودة هم بس صانعي الرفاهية يعني هم حتى اللي بيصدروا لنا بالظبط.
آه هذه الرفاهية لكن هم تعاملوا معها الآن بصورة آه صحيحة ده تمام وده اللي احنا بندعو إليه من خلال هذه القناة آه، إن احنا لابد يكون في برامج توعية للمواطنين لابد يبقى في برامج توعية للمواطنين توعية بالغذاء الأمثل ازاي آه، يعني ان يبقى في نوع من الجهد والرياضه والكلام ده هن هنيجي للكلام ده فيما بعد نعم.
لكن انا بتكلم على الاسباب اللي ادت الى هذه الزياده المضطرده نعم.
السبب الثالث اللي ادى الى هذه الزياده المضطرده في هذه البلاد إن نمط الحياه المتسارع نعم.
وانا عاوز احط كام خط تحت كلمه المتسارع دي نعم.
يعني الناس تقول لك ايه انا جالي السكر لما حصل لي الحادثه الفلانيه جالي السكر لما مش عارف في البورصه حصل لها مش عارف ايه وفقدت اموال آه، بشكل كبير جدا آه، واحد تاني يقول لك آه لما والدي توفي جالي السكر فدايما الناس بتربط السكر ب أثر نفسي آه.
اه احداث نفسيه مم.
فمع التسارع النمطي في الحياه دلوقتي آه، اصبحت نسبه السكر بتزداد مم.
يعني نسبه السكر بتزداد الناس معاها فلوس لكن ما فيش قناعه مم. مفيش يعني قناعة مفيش قناعة يعني مفيش ده حقيقي.
قناعة فده أدى إلى نوع من الاضطرابات النفسية المتتالية مم.
الاضطرابات النفسية مع العوامل الوراثية بيؤدي برضو إلى زيادة مرض السكر مم. يعني برضو من الأسباب إن في برضو جينات وراثية أو ناس لا، لا، يكون ده أصل.
عندها آه ده أصل أصيل لأن في جينات وراثية موجودة لكن إيه اللي سرع حدوثها مم.
يعني ممكن اللي عنده استعداد مش كل اللي عندهم استعداد وراثي هيجي لهم سكر مم.
لا ده نسبة بس منهم اللي هتجيلها سكر آه. ليها تتأثر لكن بقى.
مع العوامل البيئية يعني احنا نقدر نقسم أسباب السكر من النوع الثاني م.
إلى سببين رئيسيين م.
عوامل وراثية وعوامل بيئية م.
العوامل البيئية دي بتزدي بتؤدي إلى زيادة كبيرة جدا في نسبة الإصابة بمرض السكري م.
برضو من العوامل البيئية اللي موجودة دلوقتي اللي أدت إلى زيادة مرض السكر يمكن تقدم الناس في السن يعني ال- ال- العمر بدا يعني بدانا نشوف ناس كتير فوق ال 65 سنه وفوق ال 70 سنه والكلام ده ومعروف ان السكر مرض السن المتقدم مم.
يعني كلما الانسان تقدم في السن كلما كانت فرص اصابته بمرض السكري اكتر مم. لكن ما ما بننكرش وجوده عند الأطفال لا ده النوع الاول يعني احنا احنا لا نتكلم عن النوع الاول ده نوع حديث عن النوع محتاج التاني، آه.
اه لا ده محتاج فعلا حلقات كثيره جدا صحيح.
عشان نتكلم عن النوع الاول انا بتكلم على النوع الثاني الذي يصيب الكبار نتكلم عن النوع الذي يصيب الكبار هذه الاسباب مجتمعه مع بعضها مع الاسباب الوراثيه بتؤد ادت الى هذه الزياده المضطرده لدرجه ان هم بيقولوا على آه، في المجلات الطبيه دلوقتي the first epidemic in the 21 century يعني أول وباء مرضي زايد في القرن الواحد وعشرين هو مرض السكر مم.
وللأسف الزيادة في الدول العربية بالذات يعني الدول العربية والدول الإسلامية بالذات والخريطة هم متوقعين على سنة 2025 لن تتغير كثيرا ستظل الإمارات هي الدولة رقم اثنين وستظل السعودية رقم ثلاثة والبحرين رقم أربعة والكويت رقم خمسة وعمان رقم ستة وبرضه مصر هتبقى رقم تسعة إن لم نتغير إن لم نتغير وهو ده النقطة المهمة بقى يعني النقطة المهمة اللي احنا عاوزين نوصل إليها من خلال هذه القناة يعني الف... وسائل الحد من هذه الزيارة بالظبط كده يعني ده سؤال منطقي مبني على السؤال الأولاني احنا عرفنا أن في انفجار كبير في مرض السكري وان ده بيعمل عبء كبير جدا على الدخل القومي لكل هذه الدول بلا استثناء يعني القصه مش قصه فرد لا لا مش مشكله فرد ولا قصه أسرة. مجتمع آه. وعشان كده لازم نتنبه لذلك ولابد ان احنا يبقى عندنا برامج م. وانا اعتقد ان الدول الان بدات تبقى في برامج في الغرب ناجحه جدا للحد من مرض السكري م. طب البرامج دي ازاي هل فعلا في برامج وهل نقدر نطبقها في مجتمعنا م. وهو ده يبقى رسالة كبيرة جدا بنقدمها من من خلال هذه القناة الخضراء نعم. يعني وقناة خضراء يعني فيها رحمة من نعم. اسمها ورحمة للعالم كله نعم. فاحنا هنقدم النهاردة برنامج أرجو أن فعلا نتكاتف جميعا كل العاملين في المؤسسات الصحية يتكاتفوا أن هم يعني يطبقوا هذا البرنامج وكان ليا يعني حظ ان انا التقيت مع بعض الاساتذه في الولايات المتحده الامريكيه وكانوا عاملين برنامج ناجح جدا للحد من انتشار مرض السكر لان امريكا برضو فيها نسبه عاليه جدا من مرض السكر صحيح
آه واحنا يعني نقدر نطبق هذا البرنامج في كل الدول العربيه الحقيقه البرنامج ده يعني ان احنا لابد ان نشجع اللي عندهم استعداد لمرض السكر لعلك تسالني طب مين اللي عندهم استعداد لمرض السكر لان هم دول المجموعه الاساسيه اللي انا عاوز اخدها لو قدرت تاخد الناس كلها في هذا البرنامج ده شيء جميل جدا لكن على الاقل في المرحله الاولانيه ندور على الناس اللي عندها استعداد تمام الناس اللي عندها استعداد لمرض السكر دي اللي هم اصلا عندهم تاريخ عائلي نمرة اثنين والده أو والدته أو جده والده أو والدته أو خاله أو خالته أو أو في العيلة يعني مرض السكر بيبقى منتشر نمرة اتنين الناس اللي وزنها كبير شوية يعني اللي هم عندهم سمنة دول برضو أكتر, أكثر عرضة نمرة تلاتة الحوامل اللي جالهم سكر حمل أو ولدوا ولاد حجمهم كبير حجم الولد أكبر كان كبير أكثر من 4 كيلو لما بيلاقوا الولاد أكتر من 4 كيلو والكلام ده ده دليل على إن إيه الأم عندها استعداد إنها تصاب بمرض السكر توأم مثلا وأخوه عنده سكر برضه ده عنده استعداد يجيله مرض السكر آه اللي جالهم مضاعفات مبكرة في الجهاز الدوري برضه عندهم إصابة بمرض السكر وهكذا في مجموعة كبيرة جدا دي أهمهم نقدر نطلعهم اللي عندهم ضغط دول عندهم استعداد يجي لهم سكر كتير جدا اللي عنده مريض الضغط اه مريض الضغط عنده استعداد ان يجي له سكر بنسبه عاليه جدا ومريض السكر عنده استعداد للضغط بنسبه عاليه جدا فدول لازم نطلعهم الاول البرنامج يتكون من عمليه سهله جدا احنا بنقول وهذا البرنامج مبني على اراء علميه ومراجع علميه اول حاجه لابد الانسان يعمل تمارين رياضيه في اليوم من 15 ل 30 دقيقة
ده بالنسبة للمجموعة اللي احنا ذكرناها اللي احنا ذكرناها اللي هي عندها ولو كل الناس عملت مش هيبقى طبعا ده أفضل يعني هيبقى أفضل آه.
يعملوا من 15 ل 30 بس فين بقى؟ قال لك open air يمشي في الهواء بره بره اه مم. يمشي في الهواء بره جميل وانا بقول للناس يعني مش على ال treadmill اللي في البيت ولا الكلام ده لكن والله لو ما كانش يمشي على اللي في البيت آه. عجله اللي في البيت يعني فيها مشكله في ناس بتبقى ظروف الحياه ما يجراش حاجه آه. احسن آه. من اللي ما بيمشيش لكن انا بفضل دايما ايه وبقول للناس في طريقه جميله جدا م. انت يعني الفجر روح صلي الفجر الجو بيبقى هادي جدا صحيح روح صلي الفجر في مسجد بعيد وتعالى ماشي بس بالخطوه السريعه م. يعني خلي بالك الخطوه السريعه دي ممكن تؤدي الغرض مش صحيح. ماشي البطيء ده ماشي بالخطوة السريعة أو جري خفيف ده ممكن يبقى كويس أوي يعني.
م. طيب دكتور يعني يمكن الموضوع مهم جدا وتناول حضرتك للجزئية ديت مهم جدا واحنا ما زلنا يعني معها في هذا الحديث ولكن فاصل قصير ونعود مرة أخرى مشاهدي الكرام فاصل قصير ونعود لحضراتكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
سنعود بإذن الله حان الآن موعد أذان المغرب
الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول حي على الصلاه حي على الفلاح
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد
اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته
عدنا بفضل الله
سلوا الشمس المضيئة في سماها عن القمر المنير إذا تلاها سلوا الحيتان في قاع البحار عن المرجان قد سكن المياه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدي الكرام عدنا إليكم بحمد الله تعالى والعلم والبيان في القرآن الكريم وحلقة خاصة عن مرض السكري آه، مع الأستاذ الدكتور مجاهد أبو المجد أستاذ البطنة والسكر والغدة الصماء بكلية الطب جامعة المنصورة مرحب بك مرة ثانية يا دكتور الله يكرمك آه، كنا بنتكلم بقى عن وسائل الحد من هذه الزيادة المضطربة في آه، مرض السكري آه، خصوصا يمكن في زي ما حضرتك قلت في الدول العربية حضرتك كنت بتكلمنا عن برنامج آه، رائع واتكلمنا مؤخرا عن جزئية آه، آه، الذهاب لصلاة الفجر بالنسبة يكون في مسجد بعيد يا ريت حضرتك بقى ت- توضح لنا الجزئية دي وأهميتها اتفضل
يعني الحقيقة ال- لما عمل برنامج آه، التمارين الرياضية ده برنامج مهم جدا مم.
فزي ما بقول للناس اقتراح بسيط خالص اهو مم.
ان انت اركن بس عربيتك في مكان بعيد مم.
او لو ما عندكش عربيه مم.
وروح صلي في مسجد بعيد شويه مم.
الفجر والوقت الفجر ده وقت هادي جدا نعم بحيث يبقى بينك وبين البيت بتاعك حوالي نصف ساعه مم.
وابدا في هذا الوقت امشي بس امشي بخطوه سريعه لو ما انتش قادر تجري امشي بخطوه سريعه ثبت في الابحاث العلميه مم.
ان آه، الناس اذا التزمت هذا البرنامج بمعدل خمسة أيام في الأسبوع مم.
يعني مش لازم السبعة أيام آه.
بس على الأقل لا يقل عن خمسة أيام في الأسبوع من تلت إلى نصف ساعة يوميا نسبة إصابتهم بمرض السكر هتقل حوالي 40% يا الله آه.
طيب يعني ديت بشرى للناس ال- ال- المحبة للرياضة آه، اسمح لي يا دكتور ناخد اتصال ونعود تاني للحديث في هذه الجزئية أبو عبد الله من السعودية السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا أخي الحبيب مساء الخير اتفضل يا دكتور أنور.
يا أهلا بيك يا أبو عبد الله حييك وحيي الدكتور مجاهد.
الله يبارك أنا فيك حقيقة أنا أنتظر برنامج العلم والبيان وفاجأتني بمرض السكر.
هو طلب يعني آه، طلب آه، آه، كثير من مشاهدي برنامج العلم والبيان يعني لعدم آه، يعني استطاعة الدكتور ان هو يبقى معانا في برنامج عيادة الرحمة فقلنا دي فرصة ان احنا نقدر نتناول هذه الحلقة آه، في غياب آه، فضيلة الدكتور الغائب آه، الحاضر دكتور سامي عبد الفتاح وأنا اتفضل.
أقول إن من الموضوعات يعني الهامة التي يجب أن تطرق دائما خاصة مرض السكر، مرض الأمراض الصامتة هذه أنا أقول يجب دائما على القنوات نعم.
حقيقة أنها تطرق هذه المواضيع.
نعم لأن حقيقة ال- ال- الشعوب خاصة العربية بحاجة إلى دائما ثقافة ووعي في هذا الأمر.
مم.
حقيقة عندي ثلاث نقاط إذا كان في الإمكان يا دكتور أنور.
اتفضل انت بتاع الثلاثة على طول يا ابو عبد الله اتفضل.
أقللها قللتها.
اتفضل يا ابو عبد الله أول نقطة يعني الآن شخص لا يعرف عن مرض السكر شيئا نعم ما هي الخطوات اللي يجب عليه إجراؤها حتى يعرف لديه مرض السكر أم لا يعني بعض الأحيان يقولون آه، حلل وأنت صائم آه.
حلل وأنت مثلا مفطر حلل الهيموجلوبين ما هي الخطوات اللي يجب أن يعرفها الشخص في هذا الأمر نعم.
هذه أول نقطة نعم النقطة الثانية آه، بالنسبة للجهاز الذي يباع في الصيدليات خاصة الذي- الذي يعطي القراءة لس- لمرضى السكر، أيوة.
هل هذا الجهاز دقيق أم لا؟ و- ولا الإنسان لابد أن يذهب إلى معمل خاص لإجراء ال- آه، الاختبار ل آه، الكشف عن تمام هذا العرض.
وصلت يا ابو عبد الله الثالث الثالث الفترة التي يجب أو ينبغي على الشخص أن يراجع خلالها الطبيب اه لمعرفة مرض السكر، وهل تختلف من شخص لآخر يعني من السن والسن؟ اخر نقطه اذا كان بالامكان رابعه
طيب تفضل يا بابا بالنسبه لل- للمراه مم.
قضية المرأة حقيقة المرأة الآن الدكتور مجاهد ذكر أنها قد تصاب إذا جاء مرض السكر خاصة عند الح- في في الحمل أنا لا أريد في الحمل أنا أريد قبل الزواج بعض ال- بعض ال- الإخوة يتحرج أن يزوج ابنته أو يتزوج من امرأة أو المرأة تتخ- تتحرج أن تتزوج من مرض من إنسان مريض بالسكر اه اه هل هل هذا الأمر حقيقة يمكن تلافيه ما هو الخطوات السليمة في توعية الأمور النفس بهذا الأمر مم.
شاكر ومقدر لكم يا دكتور أنور والمعذرة على الإطالة طب انا هستأذنك بس تعيد لي السؤال الثالث الثاني الثالث الثالث نعم الفترة التي يجب أو ينبغي على الشخص يعني.
مم.
أن يراجع خلالها الطبيب مم.
يعني أنا الإنسان الآن عم- معروفة معروفة مم.
أي طيب.
نعم وب- طيب.
وأريد السن مم.
يعني هل يختلف مثلا من إنسان في أيوة، العشرين أيوة.
من إنسان في الخمسين هذه الفترات شاكر ومقدر لكم والمعذرة على الإطالة شكرا يا ابو عبد الله الله يعني يحفظك.
وجزاك الله خيرا على مداخلتك شكرا آه، دكتور آه، يعني آه، ترى يعني نستمر في الجزئيه اللي حضرتك كنت بتتكلم فيها ولا نجاوب دلوقتي؟
يعني نستمر كده لغاية أصل البرنامج طويل فممكن نعم.
نجاوب أسئلة طيب. أبو عبد اتفضل الله جاوب آه، أخونا أبو ولكن عبد الله.
الحقيقة أسئلة أبو عبد الله يعني أسئلة ذكية جدا مم.
وواضح إنه إنسان متابع وال يعني كل سؤال حقيقة يحتاج إلى حلقة نعم حقيقي.
ونحن نريد ان احنا نعاود برنامج العلم والبيان كما يرغب هو فهجاوب بسرعة نعم.
ولكن ان شاء الله هيبقى فيه تفاصيل اذا شاء الله وقدر لحلقة اخرى عن مرض السكري تمام هو بدأ بموضوع الخطوات اللي- يعني اللي ينبغي ان الشخص يعرفها عن مرض السكري آه، آه، يعني عنده سكر ولا لا يعني يعمل تحاليل ايه او فحوصات ايه اتفضل جميل زي ما احنا قلنا في مجموعة من الناس بيبقى عندها استعداد لمرض السكري اللي هم اللي عندهم التاريخ العائلي اللي عندهم وزن زائد المفرطين في أكل النشويات والحلويات والوجبات السريعة الحوامل اللي في الحمل السابق جالهم سكر حمل آه، كبار السن عموما فوق وكبار السن هنا دلوقتي بيعتبرهم فوق ال 45 سنة دول كلهم لازم يتحطوا في البرنامج نعم كل الناس دي مطلوب منها فعلا انها تعمل فحص دوري دوري للسكر مم.
يعني تعمل فحص دوري للسكر باي وسيله ممكنه لكن الو... كل وسيله لها ميزتها ولها عيبها آه، ممكن يعمل في البول يشوف بالبول في الشرايط ودي وسيله رخيصه جدا لكن طبعا الوسيله دي قلت الايام دي وقل استخدامها الايام دي لان ممكن عشان السكر يظهر في البول لازم يزيد عن 180 ما قبل 180 دلوقتي بيتعمل له برامج خاصه
نعم
نمره اتنين آه، ممكن يحلل السكر صايم والمفروض السكر الصائم لا يزيد عن 110 ملي جرام per deciliter المفروض يعني ده التحليل او يحلل بعد الاكل بساعتين لا يزيد عن 140 امتى شخص السكر لو زاد الصايم عن 125 او اللي بعد الاكل زاد عن 200 هنا اقدر أشخ- اشخص سكر طب واحد يسالني طب اللي بين ال 110 ده او 125 ده ايه ده ده عنده استعداد للسكر وده اللي محتاج يتعمل له برامج اللي هو مكثفه البرامج اللي حضرتك ذكرتها لان اللي دخل في دايره السكر خلاص كده اه لخبطه السكر محتاج علاج لكن احنا احنا لابد ان احنا نتوجه للمجموعه دي الاول لان المجموعه دي عرضه لمضاعفات السكر ايضا اللي هي سكرها لسه ما ما ارتفعش قوي آه، اللي هم اللي بعد الاكل اللي هم من 140 الى 200 عندهم برضو استعداد كبير جدا للاصابه بالسكري فالمجموعات دي لازم تتعرض لفحص دوري اما بالبول وبالدم وهذا ادق صائم او بعد الاكل الدم أبو- هو اخونا ابو عبد الله قال في حاجه اسمها الهيموجلوبين في حاجه اسمها الهيموجلوبين السكري صحيح.
وده جا- جاري الاعتماد عليه دلوقتي في الدول الاوروبيه وفي امريكا دلوقتي هو رقم واحد في تشخيص مرض السكر وفي متابعه مريض السكر ومتابعه العلاج اسمه الهيموجلوبين السكري تمام طب اخد اتصال يا دكتور ونرجع تاني نجاوب على اخونا ابو عبد الله اخونا محمد من السعوديه السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته اهلا بيك يا أخي حبيبي اتفضل ده صح يعني.
بس الدكتور بس بعد إذن حضرتك لما يكون السكر 361 مم. ايوه فاطر ايوه آه، وباخد دايمكرون حبتين الصبح بعد الفطار وال- والجلوكوفاج اه يعني الجلوكوفاج 1000 1000 حبتين مرتين وال- والدايمكرون ثلاثة اه
يعني بي- بس بيسبب لي حال- حاليا دلوقتي حرقان في البول مم. نعم
يعني دلوقتي آه، آه، استمر على العلاج ده نفسه هو اللي هي الحكايه هنجي بس المشي المشي ما فيش مشي ما بمشيش كتير الو... الوزن كبير الوزن آه، 100 كيلو طيب اه آه، حاضر حضرتك حاضر يا اسمعنا استاذ محمد شكرا شكرا شكرا طيب اتفضل يا دكتور برضه هنجاوب اخونا محمد لان هو يعني ايه ال- الناس اللي عندهم حالات آه، يعني اتصالهم خاص بالحاله بتاعتهم هنجاوبهم وبرضه هنرجع لابو عبد الله من خلال الحديث اتفضل يعني ابو محمد الحقيقه يعني هو بياخد آه، دايمكرون او دايمكرون بياخد حبوب وسلفيت، يعني أيوة.
خلينا نتكلم بالاسماء العلميه صحيح آه، بياخد آه، حبوب اللي هي آه، الاسم العلمي بتاعها جليكلازايد وبياخد الميتفورمين ودول ادويه من آه، معروفه للسكر آه، والص- اللي بعد الاكل 360 ودي نسبه عاليه جدا فالحقيقه ما ينفعوش هذا البرنامج لابد ان هو يبحث عن الاتي نمرة واحد يشوف الأكل بتاعه إذا كان الأكل بتاعه مش مظبوط يبدأ يظبط الأكل حسب البرنامج اللي احنا هنشرحه النهاردة إن شاء الله ان شاء الله آه، فيسمعنا عشان يعرف البرنامج بتاع مرض السكر ايه آه، نمرة اتنين بيقول انا ما بع- مش قادر امشي آه.
ما ما يعني ما بعرفش ما امشي فيش امكانيه اه اه يعني مفيش امكانيه انا بقول له بس هي حتى امكانيه صلاه الفجر دي روح صليها بس في المسجد بعيد في وقت الفجر ده مفيش فيه ايه مفيش فيه شغل يعني في بعض الناس برضه يعني مش هتكلم على محمد نفسه لكن في ناس عندها مشكله في موضوع الحركه يعني بيبقوا دايما كويس.
ملازمين للفراش فده برضه لا هنقول ده لهم دي, اه دي, دي نوعيه ثانيه آه و- ويعني انا ارى ان محمد الحقيقه او ابو محمد محمد نعم محمد أرى أن محمد الحقيقة لما ينظم أكله كويس وينظم علاجه كويس إذا لم يستجب والسكر يوصل للأرقام الطبيعية لابد يتحول للإنسولين
طب وزنه زايد كده يا دكتور وزنه زايد طبعا 100 وزنه زايد لابد وزنه هينزل عن كده كتير لو قدر ينزل وزنه وقدر ينظم أكله حسب البرنامج اللي احنا هنقوله آه وبدأ السكر ينزل عنده هيستمر على العلاج اللي هو مستمر عليه وفي الغالب في الغالب هيحتاج ان هو ياخد انسولين في الغالب طيب آه، يعني اود آه، اخونا ابو محمد يتابعنا لاخر الحلقه علشان طبعا كلام الدكتور مهم جدا اختنا امونه من الاسكندريه السلام عليكم
الو السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته السعوديه اتفضلي آه لو سمحتي دكتور ابغى اسال آه، هل آه، لم- الله يكرمكم في البول لما اشرب شاهي وقهوه يخرج البول برائحه بو- شاهي وقهوه ما ما يتح... تقريبا ما يتحلل هل يعني.
ده ليه علاقه بالسكر؟
ي- يخرج برائحه ايه الله يكرمك آه، لما اشرب شاهي وقهوه مع بعض في مره واحده يخرج البول رائحه شا- شاهي و- و- يخرج شاهي وقهوه
آه، انت فاهم انا السؤال مش فاهم السؤال الحقيقه طيب يا ريت حضرتك آه، يعني الاخوه في الكنترول ان شاء الله
طب معلش آه، يا يعني- دكتور عندي سؤال يعني ثاني.
يعني في رائحه زي رائحه الشاي والقهوه ايوه اه آه.
طب كده واضحه كده يا دكتور اي اي واضحه اخر يعني تقصد ان ما خلاص بيطلعش آه، آه، طب شكرا فهمت السؤال.
معلش وعندي سؤال ثاني خارج عن موضوعكم لو سمحتوا فين ممكن اقيس نسبة ذكاء الطفل؟ لو عندي آه.
صعوبة في التعلم اه اه نسبه ذكاء الطفل ايوه طيب شكرا طيب شكرا جزاك
آه، اختنا عزه من بورسعيد السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا اهلا بيك يا استاذ ممكن اكلم الدكتور لو سمحت؟
معاكي يا اخت اتفضل اتفضلي ايوه يا دكتور لو سمحت انا من ثلاث سنين بالظبط حللت طلع السكر 220 اه وبقالي سنة دلوقتي ما بين ال 80 وال 91 و 92 آه.
وباخد الايموفاج على طول اه هل استمر عليه ولا اوقفه؟
اه
برضو وزنك وزنك كام انا 115 تمام شكرا شكرا شكرا شكرا آه، دكتور نجاوب اختنا امونه آه، طبعا موضوع إن البول يخرج برائحه احنا بنقطع الاسئله ما آه، بنجاوبش يعني- كل واحد لاخره يعني هو للاسف بقى نحاول نختصر لا ان شاء الاجابات الله لأن- آه، آه.
نختصر الاجابات بسرعه يعني ان شاء الله آه، طبعا آه، ال- الرائحه في البول دي من الحاجات المهمه جدا في مرضى السكر خاصه السكر من النوع الاول اللي بيصيب الاطفال لان في ريحه حاجه اسمها ريحه الاسيتون ودي انا عاوز يعني ايه آه، انبه اليها جدا جدا الامهات لازم يشموا هذه الريحه لان لا- وجود اسيتون في البول ده خطر مم.
فريحه الاسيتون زي ريحه التفاح المعطب كده مم.
يعني زي ريحه التفاح المعطب اما انها اشم ريحه قهوه او اشم ريحه شاي او الكلام ده ده لا علاقه له بمرض السكر الحاجه الوحيده اللي لها علاقه في الريحه بمرض السكر هو ريحه التفاح المعطب اللي هو ريحه الاسيتون ولو الواحد شمها مره هيعرفها كويس جدا جدا
السؤال الثاني هنجاوب برضه لكن انا معايا اتصال يا دكتور ناخده من سوريا اختنا نالين السلام عليكم السلام عليكم اهلا بيكي يا اختي اتفضلي انا يشرفني ان انا اتصل بقناه الرحمه ربنا يبارك فيكم يا رب ربنا يبارك فيك جزاك الله الشيخ خير محمد حسان وانا لي رجاء قبل آه، ما اسال سؤالي نعم آه، احنا كرات ويا ريت آه، بس آه، شيخ يط- يتكلم بالكردية عشان أمهاتنا يتعلموا رجاء آه، لشيخنا وأبونا محمد حسان أيوة.
إن بس ساعة في الأسبوع يعني الشيخ بالكردي يتكلم آه، عن ديننا الجميل نعم اللي اتعلمناها على إيديكم نعم حاضر آه، عشان السكر لو الإنسان العادي آه، يعني لازم آه، ياخد حذره عشان ما يمرضش بالسكر آه، النسبة قد إيه ياخدها وكمان آه، ال- يعني أنا كنت دايما بخاف من السكر فما كنتش باكل فدايما كنت برتعش آه، قبل ما أجوع يعني لما كنت بجوع آه، حالة رش- رعشان ومرتين يعني أخدت صدمة آه، كانوا بيقولوا إنه هبوط سكر بس من دون تحليل يعني ال- مم.
كده العالم بتقول كده يعني م- م.
آه، وانا دايما آه، انا بتكيني رعشه قبل ما اجوع يعني م- م.
و- والشاي انا بشربها ب- كتير قوي بس آه، سكر الشاي يعني باخد آه، ملعقه وسط مم.
اما بس آه، الحلويات ابدا ما باكلهاش آه، مم.
خوف من السكر ودايما برتعش م- م. طيب انت عملت اي تحاليل؟
اه آه، التحليل آه، اخدته آه، مره 80 ومره 92 م- م. طيب شكرا يا اختي شكرا يا نادي انا شكرا دي شكرا آه، يعني طبعا الجزئية بتاعت ال- آه، الجزء اللي مرتبطة بموضوع القناة ان شاء الله يعني اود ان هو يكون ان شاء الله وصل لاخواننا في الكنترول ان شاء الله هم يبلغوا لفضيلة الشيخ محمد آه، اتصال اخر السلام عليكم استاذ أيوة، محمد السلام عليكم اهلا بيك اتفضل اهلا بحضرتك يعني.
انا كنت عايز اسال دكتور مجاهد عن آه، موضوع الخلايا الجذعيه ال stem cells خصوصا للاطفال آه، انا احنا بنتابع يعني على النت وكده وشايفين ان في دول كتير بدات تعملها في المانيا وبره وامريكا واوروبا وكده ولغايه النهارده هنا في دكاتره كتير ما يعرفوش عنها حاجه وفي دكاتره بيقولوا بيعملوها في القاهره الخلايا إحنا الجذعية.
هنا برضه ما فيش ثقه نعم الخلايا الجذعية الخلايا الجذعيه لانها دلوقتي بقت حل ج- حلو جدا وجميل جدا لموضوع السكر خصوصا عند الاطفال فيعني عايزين نعرف احنا هنا في مصر منين في الموضوع دهوت وامتى هيكون في اه، توثيق اه، للموضوع دهوت بشكل اه، اكيد يعني طيب هو اللي انا اعرفه ان في ابحاث قائمة يعني عموما في كل ال- الامراض مش بس في ال- في, في السكر أنا لكن بقول لك ان هو الدكتور بره بتتعمل فعلا مش مش الدكتور هيوضحها لنا ان شاء الله هنجاوب عليها حاضر حاضر يا اخي محمد اتصال اخر اخونا علي من السعوديه السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته كيف حالك يا فندم؟
يا اهلا بيك الحمد لله اتفضل يا آه أخي.
لو سمحت يا فندم أنا مش مصاب بالسكر بس أنا والدي ووالدتي كانوا مصابين بالسكر اه وليا ثلاثة إخوة أصيبوا بالسكر في سن الثلاثينات اه أنا حاليا عندي 26 سنة وكنت عملت تحليل قبل ما أسافر المملكة هنا اه آه تحليل دم وطلع الحمد لله عندي مفيش سكر مم.
بس دلوقتي أنا طولي 100 حوالي 83 سم وزني 95 كيلو يعني مش مش زايد قوي ممكن ألعب رياضة يعني وزني بينزل ويطلع على حسب ما بلعب رياضة اه دلوقتي انا عايز اقي نفسي ازاي من السكر هي دي مم.
المشكله ازاي اقي نفسي يعني هل ان انا اخس ابقى خاسس هي دي الوقايه ولا اعمل حاجه تاني ولا آه، تابع الحلقه وكلام الدكتور مهم جدا لهذه الجزئيه يا اخ علي البرنامج اللي الدكتور هيقوله علشان حضرتك شكرا آه، دكتور آه، يعني نجاوب بقى عشان ال- الاسئله كده ما تهربش لا، مننا مفيش آه، يعني اختنا امونه برضو قالت موضوع قياس نسبه ذكاء الطفل يعني هل ده متاح وايه هي الامكانيه آه، وله علاقه بينا بموضوعنا ولا لا لا هو طبعا بره موضوع السكري لكن لا- لو انا هربطه بالسكري فبقول لو السكري اصاب الاطفال وكان غير منتظم وما عرفناش ننظمه والكلام ده ممكن ياثر على ذكاء الاطفال لكن قياس ذكاء الاطفال والكلام ده ده موجود وفي اختبارات بتتعمل دلوقتي وبيعملوها اساتذه النفسيه وبيقدروا يعرفوا منها بالظبط معدل ذكاء الطفل بس انا عاوز اقول نقطه مهمه في الحته ديت احيانا آه، الطفل مثلا آه، ما يبقاش ذكي في نقطه معينه لكن ربنا عطيله قدرات اخرى فائقه في نقط اخرى نعم فالقياس الكلي للذكاء ده آه، محتاج طبعا آه، برامج اكتر من كده
تمام آه، اختنا عزه من بورسعيد يعني من ثلاث سنوات حاله السكر كان 220 ومن سنه مره 80 مره 90 مره 92 تقريبا وهي ماشيه أخذ على في ال- على مدات- الميتفورمين آه. آه. نعم يعني انا بقول لها عايز أعرف استمري لا لا لا ما تبطلش الميتفورمين استمري على الميتفورمين الوزن 115 يا دكتور لان طبعا انت وزنك زايد فالميتفورمين برضو مهم جدا الوزن الزايد الحاجه الثانيه المهمه جدا ان الميتفورمين بيستخدم في الوقايه من مرض السكر إيه، لما هنيجي نتكلم على البرنامج الوقايه الميتفورمين ممكن يستخدم فالميتفورمين مناسب ليكي جدا جدا وفي ميزه كمان انه ما بينزلش مستوى السكر عن الدم عن معدله الطبيعي وفي ميزه كمان ان سعره جميل جدا ودواء رخيص ودواء هايل وهو من وجهه نظري ان هو من اعظم ادويه السكر فاستمري عليه ما تبطليهوش آه، اختنا نليم من سوريا آه، موضوع ال- يعني الانسان العادي ازاي يتجنب برضه مشاكل السكر يمكن نفس السؤال عام.
السؤال آه، آه سؤال أخونا- متكرر يعني آه، اخونا اخيرا لكن اخونا عنده مشكله ان هو آه، في آه، تاريخ عائلي يعني ده الفرق بين السؤالين كلام جميل آه، طبعا الحقيقه آه، ده بيرجعنا للحلقه يعني صحيح صحيح سؤال بيرجعنا طب هي للحلقه في جزئيه خاصه بيها انها كانت بتخاف من السكر ودايما ما بتاكلش يعني الا آه، يعني اكل بسيط جدا آه، ب- في رعشه بتجيلها قبل الجوع آه، يعني بتقول السكر والشاي معلقه وسط الحلويات ما بتاكلهاش خالص تحاليل 80 و90 تقريبا فيعني هي كده ماشيه كويس ولا راي حرك ايه؟
لا طيب انا يعني آه، ان شاء الله برضه هقول الكلام ده في البرنامج ان شاء الله فانا و- وصلنا لان سؤال متكرر طيب انا اقي نفسي ازاي؟ ده سؤال مهم جدا ومن حق المواطن انه ي- يبحث عنه ولابد وسائل الاعلام تبين هذا الكلام بصوره واضحه فمعذره اذا كنا هنطول في الحته دي شويه طيب اتفضل يا ريت بقى يا اخوانا لا ولا لو جت اتصالات ما فيش مشكله إن- إن- نقطع للاتصالات لان طبعا احنا هدفنا ان احنا نلبي آه، رغبات الناس اتفضل يا دكتور.
فزي ما انا قلت البرنامج الرياضي مهم جدا وخاصه المشي يعني المشي وزي ما قلت خمسة أيام في الأسبوع من 20 إلى 30 دقيقة يوميا مش أكتر من كده لو أكتر من كده أحسن بس إحنا بنقول ده الحد الأدنى اللي الإنسان يقدر يعمله نيجي بقى للنقطة الأساسية الهامة جدا جدا وهي التغذية وده سؤال وارد جدا لمريض سكر اكل ايه وما اكلش ايه وازاي ده اهلي كلهم عندهم سكر وعندهم تاريخ عائلي زي اختنا من سوريا طيب انا اعمل ايه آه لا اللي, اللي تذكر اللي لا، ذكر أخونا الموضوع من ده السعودية.
اخونا علي آه، أخونا علي من السعودية.
عشان برضه نبقى اه يعني اخونا علي من السعوديه اللي هو بيقول ان انا عندي ال- الاب والام وثلاثه من اخواته كان عندهم سكر فال أنا هقول بقى بعض التعليمات الغذائيه السريعه ونعد ان شاء الله ان احنا نفرد حلقه خاصه للتغذيه لان ده كلام مهم صحيح لكن انا هقول اشارات سريعه جدا اول حاجه لازم نحط امام اعيننا وانا بقول لكل اطباء السكر في كل مكان وبقول محاضرات في عندي ايه قرانيه لازم احطها كده مقياس لما اجي اتكلم عن الاكل وكلوا واشربوا وكلوا واشربوا ولا تسرفوا انه لا يحب المسرفين مم. نعم اذا كان معاك اتصال ناخده يعني آه اخونا خليل من سوريا السلام عليكم السلام عليكم اهلا بيك يا أخ خليل اتفضل السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته اتفضل يا ممكن اخي احكي مع الدكتور اتفضل يا اخي معاك الدكتور يا حبيبي السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته آه، دكتور انا وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته دكتور انا معي سكر نفسي اه اتفضل يعني وقت اللي بعصب او آه، نفسيتي آه، ب- بصير يعني معي اكتئاب او كذا بيرتفع السكر
ط- طيب آه في ادويه بتاخدها او في تحاليل التحليل اخباره ايه يعني وضح لنا بعض البيانات اللي من خلالها الدكتور يقدر يفيدك آه، التح- التحليل التحاليل متفاوتة كل مرة شكل مرة بيطلع طبيعي ومرة بيطلع عالي علي قد ايه
يعني بيطلع احيانا لل 160 لل 180 هيك اكثر شيء
طيب اعطوني دواء للسكر بس اخذ نص حبه بينزل تحت ال 60 تحت المعدل الطبيعي يعني حاضر وأجي- اجيبك ان شاء الله شكرا آه معانا اتصال اخر السلام عليكم السلام عليكم اخونا عليكم جمال السلام ورحمة الله وبركاته اهلا بيك اتفضل
السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته اتفضل يا أخونا جمال ازيك يا دكتور انور يا اهلا بيك يا اخي اتفضل
ازيك يا دكتور انور اهلا بيك السلام عليكم عامل ايه الحمد لله يا اخي ح- حضرتك كان عندي السكر زايد نعم داخل على 200 205 كمان اه وتعبان اخر ورجليا منمله وايديا من الصابع.
205 ده صايم ولا فاطر؟
ايه صايم 200 اه مم. طيب آه.
إيه، طيب وزنك اخباره ايه؟
وزني 105 105 امم اه وحضرتك انا كشفت من قيمه يومين اه ايوه اتفضل فك- كتبت لي دي- ديفيجال
اه وامريل
ايوه وتراي تراي في سيد باين ولا مش عارف.
اه طيب يعني هو الموضوع واضح يعني طب شكرا يا اخ جمال ماشي ماشي نعم.
شكرا وتابعنا والكلام اللي الدكتور هيقوله مهم جدا ليه آه، اخونا ياسين من المغرب السلام عليكم السلام عليكم اهلا بك يا أخ حبيبي اتفضل والله أنا أحبكم لله ونحن كذلك والله اتفضل أنا عندي السؤال الدكتور نعم اتفضل يا اخ ياسين أنا عندي مشكل نفساني عندي ضغوطات وليس في أي مرض لكن عندي ضغوطات نفسانية امم
لا أعرف لماذا السحر هذا لا أعرف ليه امم يعني انت عندك مشاكل نفسيه مش عارف سببها ايه
نعم أخويا شكرا طيب آه، لكن مفيش حاجه مرتبطه بمرض السكر لا لا لا ما فيش أي مرض طيب حاضر بعض مرات أكون آه، بخير بعض مرات في ضغوطات امم طيب حاضر يا اخ ياسين شكرا شكرا جزاك الله خير.
شكرا وجزاكم ان شاء الله شكرا آه، دكتور بقى آه، بالنسبه لل أسئلة.
يعني انت كنت عايز حضرتك توضح ال- البرنامج لان هو مهم جدا انا شايف ان الوقت لو خدنا آه، وكلوا واشربوا ولا تسرفوا اتفضل
وكل واشرب ولا تصرف انه لا يحب المسرفين نعم. فيعني دي مهمه جدا ان ال- مفيش حاجه يعني ممنوعه وكل حاجه مسموحه بس بلا اسراف والسكر ليس مرض حرمان نبقى من اكبر الاخطاء مثلا لما المريض يخش للطبيب اه وانا دايما بقولها في المحاضرات بتاعي دايما للاطباء لما المريض يخش للطبيب وبعدين الطبيب يبدا يقول له ما تاكلش كذا وما تاكلش كذا وما تاكلش كذا المريض بينزعج انت الاول قول له كل كذا وكذا وكذا وكذا وكذا وحاذر من كذا وكذا يعني الاول بس اديله الامل لان الناحيه النفسيه في علاج المرضى عموما ومرضى السكر بالذات مهمه جدا
انت حضرتك قلت الجانب النفسي آه، له دور كبير آه جدا طبعاً أنا في ه- الاصابه هجيلها بمرض في السكر.
البرنامج.
لا انا عايز اذكر ان في ناس خايفه من مرض السكر فهل الخوف من مرض السكر يجيب السكر؟
يعني الخوف من العفريت يعني لا الحقيقه طبعا هنتكلم في النقطه دي الحقيقه فالبرنامج ال- الغذائي ده الاصل بتاعه وكلوا واشربوا ولا تسرفوا دي, دي الاصل الاصيل طب ازاي عاوزين نفصل بقى الكلام تمام
إيه واحد يجي اولا انا بقول لمريض السكر احنا عندنا عاده مصريه هنا سيئه جدا ان احنا ما بنفطرش وما بنتعشاش كويس لكن في الغداء بنسرف في الاكل جدا بندبها اي بال- بال- المثل الفلاحي يعني فده خطا كبير جدا جدا جدا ووجدوا في الابحاث الناس اللي ما بيفطروش بصوره منتظمه اكثر عرضه لمرض السكر
يعني بقى يعني ايه انتصام في الفطار؟
لازم يفطر كل يوم ولو يعني ايه آه، كلوا واشربوا ولا تسرفوا ياكل ويشرب من غير اسراف هنقول البرنامج بالتفصيل ان شاء الله تمام إن- ده بس انا بتكلم على القواعد العامه الاول يعني القواعد العامه ان انت تفطر وتتغدى وتتعشى بلا اسراف ما تبقاش في وجبات كبيره قوي ما تملاش معدتك وطبعا النصيحه الثانيه برضو اكتفي بالثلث كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلث وثلث وثلث نعم آه. فهذا من أهم وسائل الوقاية لمرض السكر الحمد لله يمكن كان في بحث عمله عملناها عندنا في المنصورة عن أثر مرض السكر على وظائف الرئة وأثر ملء المعدة على وظائف الرئة وأثبتنا بما لا يدعو مجال للشك إن الثلث هو أنسب ال- آه، يعني الكمية اللي بتخلي وظائف الرئة وظائف القلب في أحسن حالتها ما شاء الله ويعني كان لي حظ مناقشة رسالة في جامعة الإسكندرية تحت إشراف الأخ الفاضل الأستاذ الدكتور محمد نبيل آه، عطى الرسالة دي كانت رسالة جميلة جدا كانوا بيناقشوا التغيرات الهرمونية اللي بتحصل لما الإنسان يملى ثلث المعدة ولما الإنسان يملى المعدة كاملة يا الله ووجدوا فعلا أن التغيرات الهرمونية مم.
مناسبة جدا وبيبقى أحسن وقت تشتغل فيه الهرمونات في منظومة متكاملة مع بعضها فدي النصيحة التانية قوم وانت جعان يعني قوم وانت جعان مرة في مرة في مرة هتتعود على الحكاية دي وده كلام يعني مهم جدا نمرة ثلاثة ودي سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم ما تكترش في انواع الاكل ما تحطليش على الترابيزه مثلا 10 15 نوع انت بوظت لي العزومه اللي انا رايحها النهارده يا دكتور لا الحقيقه دي كلام مهم جدا وعندنا احاديث ثابته عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان ياكل طعام واحد صحيح اذا اكل تمرا فلا ياكل شيء اخر اذا اكل لحما ف... يعني لا يجمع بين يدمين بالظبط فيعني ده اللي بيخلينا نقول للناس دي برضو من النصائح المهمه جدا اه كل اكتر من صنف بس احنا نرجع للسنه يا دكتور والله ايوه ما هو ما ده ده الهدف الاساسي احنا ربطناه بالاعجاز تاني اهو صحيح اه والله احنا بنقول للناس فعلا م. الرجوع للقران والسنه فيه كل الخير م. يعني فيه كل الخير دي برضو من ضمن القواعد العامه جدا آه لمرض السكر م. آه ده يعني اجمال طب نخش في شوية تفاصيل كده برضو عشان الناس تسمعنا وتستفيد أهم الأطعمة الواقية من مرض السكر والمفيدة لمريض السكر هي الأطعمة الطبيعية زي إيه؟ زي مثلا الخس والفجل والجرجير والأحسن حاجة في الدنيا طبق السلطة وأنا دايما بقول لمريض السكر طبق السلطة ده هو أساسي. أساس حطه في الفطار وحطه في الغداء وحطه في العشاء تمام ده جميل جدا جدا واعمل حاجة بقى كويسة قبل ما تتغدى اللي هي الوجبة الرئيسية عندنا في مصر هنا وبعض الدول الإسلامية الأخرى بقول له كل طبق السلطة كله في الأول يوم يملى معدتك يقل كمية الأكل المطلوبة فيما بعد صحيح وهو يعني يعتبر هو فاتح للشهية لكن في نفس الوقت بيعمل بيخلي الواحد ما عندوش الاستعداد ان هو ياكل كميات اكتر بالظبط وبرضه احنا يعني عاوزين نقول من نعم ربنا علينا ان الحاجات دي عندنا هنا رخيصه ده في مجتمعات اخرى الحاجات دي غاليه جدا جدا جدا نعم سبحان الله فدي من اهم الاطعمه م. طيب في اطعمه ثانيه برضه مهمه لمريض السكر احنا م. بنقول له هو عشان الحاجات اللي كتر منها ال ال الحاجات اللي فيها الياف زي الخضار والفاكهه زي ما قلنا والرده احنا شعوب هنا كنا زمان آه بيخبزوا في البيت م. واحنا فلاحين وعشنا هذه الفترة م. وكانوا يحطوا الردة في الأكل فكانت نسبة السكر أقل من كده فاحنا عاوزين نرجع تاني نكتر نسبة الردة في المخبوزات بتاعنا عموما ومن الحاجات المفيدة جدا حتى للحالة النفسية ومهدئ للحالة النفسية ومنظم للسكر أيضا الشعير عاوزين نرجع تاني نعمل خبز الشعير م. خبز الشعير ده مهم نعم. جدا جدا جدا لانه في الحقيقه ما بيديش سعرات حراريه عاليه وفي نفس الوقت برضه مهدئ شويه م. فمفيد جدا لمريض السكر فعاوزين نرجع تاني الى الطبيعه اللي كانت موجوده في صحيح. اجدادنا وفي ابائنا يعني عند اجدادنا وابائنا فبقول للناس لا كتر خبز الشعير شويه م. كتر الخبز اللي برده شويه م. مفيش داعي بقى ان احنا نكتر من الحاجات اللي هي بنسميها الفينو والسوري والشامي واللبناني م. لا احنا عاوزين نرجع من غير ما بتوع لبنان ولا سوريا يزعلوا برضه لا اطلاقا ده هي تسميات يعني دي تسميات ده هم اخواننا وحبايبنا يعني آه دي برضه من الحاجات اللي انا بقول له يعني كتر فيها آه هقول له برضه حاجه مهمه جدا آه الناس بطبيعتها بتحب الحاجة الحلوة واحنا عندنا عادة مصرية دلوقتي اني اتغدى وبعدين املى معدتي وبعدين نحلي لازم نحلي دي صحيح فانا برجو الناس ما بقولكش ما تحليش حلي بس خلي التحلية بالفاكهة احسن خلي التحلية بالمواد الطبيعية احسن انا اذكر الدكتور احمد القاضي وهو له ابحاث كبيرة جدا ومصري وكان يعيش في أمريكا وله أبحاث مهمة جدا في قضايا الإعجاز قعد 40 سنة من عمره ما يستخدمش الأبيضين السكر والملح نهائي نهائي وكانت صحته ما شاء الله ما شاء فكان يستخدم بدل السكر العسل يحط العسل في الشاي ويحط العسل في اللبن ويحط العسل في الأطعمة بتاعته كلها ما يستخدموش على الإطلاق يعني وكان يستغنى عن الملح انه يعصر ليمون على الاكل ليمون آه بدل الملح بدل ملح وبيدي طعم للاكل جميل جدا جدا صحيح. جدا لان زي ما احنا قلنا ان مريض السكر عرضه انه يصاب بالضغط بنسبه عاليه جدا م. فعشان كده بنقول لهم برضو ايه خليك ارجع للطبيعه م. واخد بالك لكن غالي والله يا دكتور يرجع للطبيعه يعني ايه؟ ما هو يقول يسالني يعني ارجع للطبيعه يعني ايه؟ يعني عاوز تحلي خد فاكهه ما بقولكش ما خدش فاكهه يعني خد فاكهه ومن احسن الفاكهه اللي فيها نسبه الياف عاليه زي البرتقال والاستفندي والتفاح والموز وحتى العنب لو عاوز تاخد عنب خد عنب عاوز تاخد مانجا خد مانجا احنا ما بنمنعش ابدا المريض انه ياخد وبرضه ما نصرفش حط القاعده وكلوا واشربوا ولا تصرفوا حط القاعده ويمكن برضه بنصحه ايه زي ما خد الخضار والس- والسلطه في الاول بنصحه برضه انه ياخد الفاكهه في الاول مش قادر يخليها للاخر لكن لو خد الفاكهه في الاول اعتقد ان دي هتبقى خلي بالك احنا بنتكلم على البرنامج عموما انا لم ادخل في تفاصيل حتى الان صحيح يعني انا بتكلم على ده هو البرنامج عايز, الغذائي عايز حلقه يعني لوحده يعني عشان يبان بال- ب- بالتفصيل بالنسبه لمشاهدي ال- آه لكن إيه- احنا بندي آه، نصايح عامه يعني
لكن هي هي فيها افاده برضه يا دكتور يعني برضه بتبقى واضحه للمشاهد هو يقدر يمشي عليها او يقدر يفهم آه، اللي حضرتك قصده طبعا ايوه آه، برضو احنا من آه، يعني زي ما بقول مثلا ايه الرز احنا شعب محب للرز جدا وحتى يعني ايه آه، والخبز حتى احنا في مصر هنا بنسمي الخبز ايه عيش لان الناس بتعيش عليه يعني احنا آه، دايما يعني دايم معانا كل يوم اه يعني ففي مناطق تانية بتسمي الرز عيش فع- فعشان كده الرز، آه.
اه دي وجبات رئيسية مريض السكر عنده اعتقاد ان السكر الرز ده هو م- موازي للسكر اكل رز كتير السكر بيزيد عليا لا هي القصة مش كده القصة ان انت برضو ايه لما تيجي تطهر ال- الرز المهم ايه احنا بناكل رز وانا دايما بقول ايه ما, ما, ما, ما تسرفش برضو وامضغ الرز كويس لان المضغ ده مهم جدا والمضغ دي سنه منسيه احنا بنزلط وده مش مطلوب ابدا لا مريض السكر ومريض الجهاز الهضمي مطلوب انه يمضغ الاكل جيدا كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم يمضغ لكن ال- القصه بقى ان الناس ايه إيه مستعجله والاستعجال انطبع مشكلة، حتى آه.
على نظام الاكل لا اقعد امضغ الاكل كويس عشان يوصل للمعده ويمتص كويس فعاوز تاكل رز اه بس امضغه كويس ما تزلطوش نمرة اتنين ما تحطش عليه احنا دايما هنا في مصر لازم نقدح سمنه وبعدين نحطها على ايه صحيح على الرز وبعدين تيجي تكلمه يقول لك والله ده انا حاطط زيت ذره طب ما انت قدحت زيت الذره آه.
ده طالما انت قدحت زيت الذره بقى زي السمنه ما عادش ينفع صحيح خلاص فقد القيمه الغذائيه بتاعته ده انا حاطط زيت زيتون طب ما انت قدحته دهون ثلاثيه بقى اه خلاص انتهت القصه بتاعته فاحنا بنرجو ال- ربات البيوت لما يجوا يطبخوا الرز يبقى ايه يعني خلي بالهم ان هم ما يحطوش كميه زيت كتيره يا دوبك كميات بسيطه جدا جدا جدا اخد اتصال ونرجع تاني يا ماشي، دكتور إن شاء اختنا ع- ام عائشه من السعوديه السلام عليكم وعليكم السلام لو سمحت يا دكتور ممكن أسأل سؤال معاكي يا ام عائشه اتفضلي لو سمحت آه، هل في علاقة بين آه، مرض السكري والنوم والنوم اه لان انا م- يعني شبه يعني مرحلة وسط بين السكري وعدمه بس آم، اما بنام بلاحظ ان السكر بيرتفع بت- بدرجة اعلى كتير من اني اكون صحية طب آه، ازاي انت بتقيسيه وانت نايمه لا يعني حضرتك اذا مثلا بتصحى من النوم يعني تلاقيه عالي آه لا لا يعني حضرتك اذا اتفضل.
مثلا اخدت وجبه الغداء ونمت بعدها على طول آه، ممكن آه، الاقي السكر آه، داخل آه، 190 على 200 خلاص فهمت آه.
وفي نفس الوجبه يوم تاني اكون ما نمتش بقى وبدات اتحرك وامشي السكر ما بيبقاش عالي بنفس المقدار يعني لا بيبقى مظبوط في الكرب الطبيعي خالص فهل ده ليه علاقه بالسكر أيوة.
ولا ولا ده يدخل في مرض كبدي لا لا حاضر هجاوبك طيب شكرا جزاكم الله خير شكرا آه، اتصال اخر آه، استاذه مروه من القاهره السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته اهلا بيك اتفضلي اهلا بحضرتك يا اهلا ممكن بيك ممكن اسال الدكتور بس سؤال معاك يا هو أخت.
ملوش علاقه بال- بمرض السكر بس في- ليه علاقه بمرض تاني يعني ممكن ولا طيب يعني سريعا بقى واحنا هنحاول ان شاء الله شكرا هو حضرتك آه، يعني هو في آه، واحد كده مريض آه، مرض في الدم معين من في الدم بيحتاج انه ياخد بلازما كل حوالي اسبوعين مم.
ف يعني انا عايزه اعرف المرض ده هو مرض ده هو مصاب بيه هو اخت ليه آه، من ضمن حوالي سبع آه، افراد يعني وهو ابوه وامه مش مرض مش مرضى بالسكر ده هم آه، يعني هم تقريبا زواج الاقارب كده هم اولاد عم فهو يعني مرض بالمرض ده فهل المرض ده هيكون ليه عقبه بعد كده في زواجه في في حياته لان آه. الشاب ده تقدم لفتاه وكده فيعني الاهل معارضين بسبب المرض ده فهل ده يعني هيسبب له مشكله في حياته بعد كده ولا ولا ايه بس يعني طيب.
أرجوك- ارجوك رد عليا حضرتك اخت يعني.
مروه انا يعني سؤال خاص زي كده ما ينفعش طبعا اجابته على الهوا ممكن تاخدي تليفون من الكنترول ان شاء الله والدكتور ان شاء الله يجاوبك بعد الحلقه شكرا ماشي متشكره يا غالي. طب اخد الرقم
نعم طب يعني هي طبعا هي من دلوقتي الكنترول يعني من الكنترول ان شاء الله يدوك التليفون حالا شكرا آه، دكتور اتفضل يا دكتور نكمل الجزئيه المرتبطه بوسائل الحد من هذه المشكله اتفضل
احنا بنقول قواعد في ال- في التغذيه صحيح.
يعني فبنقول يعني انه طب النظام الحياتي بقى والنوم والحركه للعمل و- وركوبنا والله مثلا في السياره ما- والقعده في ال- ما هو ده يعني آه.
الكلام ده جاي ان شاء الله لكن انا بس عاوز يعني اخلص من اساسيات النظام الغذائي لان ده بيمثل ركن ركين في الوقايه وعلاج يعني مرض صحيح.
السكر فبقول لهم الرز ده مرتبط لدى الناس بنسبه السكر لا ممكن تاكل رز ممكن تاكل اربع خمس معالق رز بس زي ما قلت ست البيت بقى ما تقدحش السمنه وتقعد تحط عليك نسبه سمنه عاليه وبعدين نقعد نحط بقى مكونات اخرى على الرز ونعمل في السعوديه الكبسه والمندي ودول فيهم نسبه دسم عاليه جدا جدا وعشان كده زي ما شفنا نسبه السكر في المملكه العربيه السعوديه عاليه جدا هو اكثر اتصالات لحد دلوقتي يعني السعوديه لا، لا، وبعدها هو- سوريا بالظبط فطبعا الوجبات الدهنيه الدسمه دي لابد ان احنا نتخلص منها حقيقة يعني لأن لها علاقة كبيرة جدا بمرض السكر يعني لها, لها علاقة كبيرة جدا بمرض السكر برضو من الحاجات المهمة لمريض السكر آه الألبان ومنتجات الألبان الحقيقة مفيدة جدا بس دايما بنصح إنه لما يجي ياخد منتجات ألبان يدور على منتجات الألبان الطبيعية اللي عارف مصدرها كويس اللي ما فيش فيها نسبة دسم عالية كل ما كان نسبة ال- منتجات الألبان نسبة الدهون فيها قليلة كل ما كانت أفضل نعم.
ودي مطلوبة لمريض السكر لأن الدهو- الكالس ال- ال- فيها نسبة كالسيوم عالية وفيها نسبة فوسفور ودول مطلوبين عشان تحسين التمثيل الغذائي فعشان كده بنقول لهم اشربوا لبن وخلي كوب اللبن ده الصبحية ليك ولأولادك من الحاجات المهمة جدا بس دايما ما تخلوهش دهني قوي يعني دي برضو من الحاجات تمام آه، آه، المفيدة في طريقة طبخ الطعام نفسه برضو بوجه نظر الأمهات آه، ونظر ربات البيوت ان هم لما يجوا يطبخوا اللحوم بالذات لازم يسووا اللحم كويس ويشيلوا الدس اللحم السمين عشان ما يديش نسبة دهون عالية تمام لكن يطهوه جيدا يعني اللحم بالذات يكون يطهى مستوي كويس.
بنسبة جيدة على عكس مثلا البيض لا بقول لهم البيض ما تسلقوهوش جامد يعني البيض احنا عندنا كده مثل يقول لك البيض البريشت عارف البيض البريشت يا دكتور انور اللي هو مش مسلوق قوي نعم. ده افيد لمريض السكر يعني ده افيد لمريض السكر لكن البيض المسلوق والمطهي قوي ده بيحصل فيه نوع من التجمد في البروتين فبيبقى ع- في عسر هضم موجود فعشان كده بقول لهم دايما لما تاخد البيض ما تسلقش البيض السمك من الحاجات اللي حد دلوقتي ممكن يفهم ما نسلقش البيض يعني يعني يعني ليه فهو لا لا لا حركة يعني نص نسلقه السلق، نص سلق نص نص سوا سلق اه نص سلق آه، والبيض المسلوق افضل من البيض المقلي نخلي بالك البيض تمام، المسلوق صحيح.
يعني افضل من البيض المقلي بعيد عن وبرضه- السمنه والزيت آه في الجزئية احنا دي.
عندنا عاده بقى بعد ما نسلق البيض نقوم نقليه تاني او نحطه في سمنه تاني اه طب ليه؟
آه.
طب احنا عاوزين نبعد دايما عن المصادر اللي فيها ايه؟
اللي فيها زيوت ودهون اللي فيها زيوت ودهون فده برضو يخلينا ايه نبقى يعني اكثر صحه آه، دي من النصايح ال- المفيده جدا ل- لل يعني امهات السمك ولا ننسى ابدا ان السمك مفيد جدا لمريض السكر مقلي لكن برضو؟
لكن خلي بالك ان السمك السمك مقلي ما ولا يبقاش مشوي؟
دسم آه.
ما يبقاش فيه نسبه دسم عاليه والسمك المسلوق والمشوي افضل من المقلي يعني دي افضل من المقلي دي قواعد عامه بالنسبه للتغذيه التفاصيل ان شاء الله اذا يعني شاء اذن الله في حلقات قادمه هندخل في تفاصيل في البرنامج الغذائي لكن ده انا حطيت عناوين يعني عناوين للبرنامج الغذائي آه، نمط الحياه بقى ال- ده كلام مهم بقى يعني عاوزين نبطل الكسل اللي موجود في حياتنا في المنطقة العربية عاوزين نعمل من خلال هذه القناة المباركة عاوزين نعمل نداء للناس ان احنا نعاود تاني النشاط الفكري والذهني والحركي عاوزين نعمل نمط كده كويس آه، نرفعه من خلال هذه القناة نعم
ازاي خلينا نتكلم برضو فيها بشوية تفاصيل كده يعني خلينا نتكلم يعني انا بقول له ايه انت رايح تشتري حاجة وراكب العربية اركنها بعيد شوية عشان تمشي مم.
انت واخد- مش لازم العربية تطلع بيها لغاية اوضة النوم صحيح ها صحيح يعني ده ما هو ده نوع من اللي ايه بيسموها ال modernization يعني ال- الحياه بدات تاخد نوع المدنيه والحضاره شويه ودي ضريبه الحضاره اللي موجوده وضريبه المدنيه اللي موجوده واي حد يعني يكون جاب عربيه لو خد باله هيلاقي نفسه وزنه زاد من بعد ما ركب العربيه آه.
بالظبط فدي برضو مهمه جدا برضو واحد ايه آه، البيوت مثلا في اسانسير هو ساكن في الدور الثاني او الثالث يركب طالما في الأسانسير.
اسانسير على الاسانسير يا عم طب ما تطلع السلم مم.
ده يعني المشكلة ان في آه، معايا صورة الحقيقة جميلة جدا نبقى نعرضها المرة الجاية في مركز آه، آه، يعني fit center اللي هو مراكز اللياقة آه، البدنية fitness، آه.
اه ال fitness مراكز ال fitness دي اللي موجودة في سلم كهرباء وسلم عادي آه، آه.
الناس بتفضل تطلع على سلم الكهرباء وما هو ينفعش على السلم رايح أصلاً وراح يعمل يعمل رياضة.
fitness طب انت آه.
ازاي وراح تقي نفسك من مرض السكر فبرضه آه، ده من ضمن آه، نمط الحياة آه، ال- ال- النوم وساعات النوم وفي حد سأل هل النوم له علاقة بمرض صحيح.
السكر والكلام ده نعم اختنا ام عائشه آه فالحقيقة طبعا السكر لو كان نسبته مرتفعة ممكن يعمل يخلي الواحد ينام كميات أكبر لأنه بيعمل نوع من الإرهاق في الجسم وممكن على العكس بقى في بعض الناس ما يناموش ويحصل لهم أرق لو كان السكر عالي ومش مظبوط وكل ما الإنسان كان بينام أكتر كل ما كانت نسبة إصابته بالسكر أكتر ودي أبحاث معمولة الإنسان يكفيه قد إيه ده مختلفة من شخص لآخر لكن الإنسان يكفيه يوميا من 6 إلى 8 ساعات الإنسان العادي اللي هو سنه عادي الأطفال طبعا بيبقوا أكتر من كده شوية لكن هنتكلم على الإنسان العادي اللي من 20 مثلا ل 60 سنة أو أكتر شوية يكفيهم 6 إلى 8 ساعات والنوم بالليل أفضل من النوم بالنهار مفيش شك وكل ما قلت عدد ساعات النوم بالليل كل ما زادت نسبة الإصابة بمرض السكر يعني كل ما زادت نسبة الإصابة بمرض السكر فعشان كده بنقول للناس إيه نعود مرة تانية إلى النمط البيولوجي اللي ربنا خلقه لنا صحيح. جعل لنا الليل إيه سكن ربنا جعل لنا وجعل لنا الليل النهار لباس اه وجعلنا النهار معاشا المعاش في النهار والحركة في النهار صحيح ولما بنتوافق مع الساعة البيولوجية اللي ربنا خلقها فينا ده بيخلينا ان احنا ايه نمط الحياة يبقى نمط متفق مع الايه الحياة البيولوجية اللي ربنا خلقها وطبيعة الجسم نفسه وطبيعة الجسم نفسه فدي بتخلي فعلا نسبة الإصابة بمرض السكر تقل جدا فأنا بقول لهم دايما كونوا حريصين طيب أنام إمتى؟ نام بدري كل ما نمت بدري وصحيت بدري كل ما كانت نسبة الإصابة برضو بمرض السكر أقل يعني الناس اللي بيناموا مبكرا ويستيقظوا مبكرا أقل إصابة بمرض السكري فده بيخلينا نقول للناس يعني ايه ابدأ من الآن بعد هذه الحلقة تغير نمط حياتك يعني تغير نمط حياتك آه، دكتور مجاهد يعني جزئية مهمة جدا محتاج ان انا اتكلم فيها مع حضرتك برضو آه، بالنسبة للمشاهدين الكرام آه، من باب الامانة آه، ان احنا نوضح جزئية الاعشاب يعني هل الاعشاب فعلا تفيد في مرض السكري آه، يعني انت عارف آه، يعني في كثير من الفضائيات يروج هذا الاسلوب آه، ويمكن يكون آه، طبعا يعتمدوا على يمكن في احاديث وردت آه، بتتكلم عن بعض ال- الاعشاب اللي تحدث عنها النبي صلى الله عليه عليه وسلم الصلاة و- والحديث عن العسل فيربطوا هذا بأن هذا هو العلاج لل- للسكر أو لمرض السكر فتعليق حضرتك إيه؟
يعني الحقيقة سؤال مهم ويعني بيستيقظ الهمم وفي شخصي يعني أنا الحقيقة بيستسرني هذا السؤال جدا لأن الحقيقة الواقع أليم وما نراه على بعض الفضائيات أليم وشديد الألم الحقيقة يعني وأنا هذكر يعني قصة حصلت لي أنا بدون ذكر القناة ولا ذكر ال- الح- الشيء اللي كان معلن عنه لكن اتحط اسم مقارب لاسم الإنسولين وأوحي في الإعلان ده إن ده بديل عن الإنسولين ففي طفل من اللي عندهم سكر من النوع الأول الأم شافت الإعلان على قناة فضائية بتحمل راية الإسلام وللأسف الشديد وخدت بطلت الإنسولين وادت له هذا العشب وكانت النتيجة أن الولد جاله غيبوبة كيتونية وكاد أن يموت يعني كاد أن يموت آه، فأنا الحقيقة آه، من خلال هذه القناة المباركة برفع شعار ان لابد من وجود اه ن- نحن لسنا ضد الاعشاب ولا ضد التجربه الجديده جميل. لكن لابد ان كل شيء يبقى مقنن لابد كل شيء يبقى صحيح.
مقنن وفي قواعد الان موجوده والحمد لله انا نزلت القواعد ديت من على موقع ال American Diabetes Association او الرابطه الامريكيه لمرض السكري حاطين قواعد للاعشاب اذا هم بيعترفوا ان في اعشاب ممكن تعالج مرض السكر لكن لابد ان العشب يكون فيه عده صفات الصفه الاولى ان لا يكون ضار بالانسان تمام الصفه الثانيه عشان اعرف ان هو ما هوش ضار بالانسان لازم يجرب على حيوانات تجارب اولا يعني لابد ان يجرب ويثبت انه بينقص مس- منسوب السكر في الدم وليس له اعراض جانبيه اخرى ممكن استخدم عشب اه ينقص لي مثلا السكر في الدم ويرفع الضغط لكن يرفع الضغط او يسيب الكبد بالتهابات او ممكن يعمل سرطان او يعمل مشاكل مناعيه بالظبط طب انا استفدت ايه
يعني قيس على هذا يعني مش مرض السكر بس احنا لا لا لا هنقول كل ده حاجة.
قياس على كل حاجه اه بس آه إيه يمكن من... عشان السكر مرض مزمن وعشان الكبد مرض مزمن هتجد اكتر حاجه بيتباع فيها الاعشاب هي السكر والكبد يعني ده ما ما, ما فيش فيهم انفصال يعني فالشرط الثاني ان أنا الش- ابدا ابدا اجربه على حيوانات ويثبت من على على الحيوان انه غير ضار ثم يبدأ التجربة على آدميين متطوعين ويخضع للتجربة البح... لقواعد البحث العلمي يخضع إن شاء الله يقعد كام سنة نشتغل فيه مش مشكلة خالص بس يخضع لقواعد البحث العلمي المعترف بيها عالميا والقواعد موجودة وكل اللي بيشتغلوا في الجامعات أو كل اللي بيشتغلوا في الريسيرش أو الأبحاث عارفين هذه القواعد وأنا مفيش داعي إن أنا أذكر هذه القواعد لكن هقول م- مجملا لابد أن يخضع إلى قواعد البحث العلمي إذا ثبت أمانة العشب وكفاءة العشب خلاص إحنا أول ناس هنقول إن هذا العشب عشب جيد جدا حتى ولو كان الحديث ده جاء في احد الاحاديث النبويه
احنا دلوقتي جينا نقطة مهمة جدا وانا الحقيقة كان في نفسي اتكلم في النقطة دي آه والنقطة دي انا ناقشتها مع بعض مشايخنا الكبار يعني يعني احنا اولا يجب ان نحط قواعد يعني في شيء جه في حديث النبي عليه الصلاة والسلام نعم آه، من ذكر لبعض الأعشاب أو من ذكر للعسل أو خلاف ذلك هل هذا لا يخضع للتجربة العلمية؟ ده كلام مهم جدا يعني احنا عاوزين نوصل لكلام مهم. أولا لازم نحط قاعدة مهمة جدا احنا ما بنحطش حديث النبي عليه الصلاة والسلام في مجال الاختبار حاشا لله صح حديث النبي ده وحي أوحي إليه فهو أصدق كلام بعد كتاب الله نعم.
يعني ده ك... ما... م- لازم نحط القاعدة دي لكن احنا بنعمل بحث علمي على هذا الحديث حتى نستفيد من هذا الحديث تمام نستفيد في مجالات كثيرة جدا قد لا يفيد في مجال السكر آه.
لكنه من الممكن أن يفيد في مجال الضغط ممكن أن يفيد في مجال أمراض الكبد نعم.
ممكن أن يفيد خاصة أن معظم أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم جاءت بالصيغة العامة يعني ما جاءتش بصيغة تخصصية محددة.
لمرض معين لمرض معين فاحنا عليكم ممكن بالسنه مثلا بالظبط كده ما, ما قالش في انهي امراض التلبينه مثلا إيه يعني كل الاحاديث دي بتاخد صفه العموم وفي بعضها في خصو- في خصوصيه لا و- يعني حتى برضو نقدر ان احنا نوصل الرسالة على صدق النبي صلى الله عليه وسلم احنا عندنا يقين اصلا النبي صلى الله عليه وسلم صادق آه، يعني طبعا.
وما ينطق عن الهوى آه، ولكن انا قدامي دلوقتي الغرب يعني ما ينفعش اخد الكلام كده الا لما اقول له حتى البحث العلمي اثبت هذا وهذه التجارب التي قدمها المسلمون لهذه الجزئية دكتور انور انا كنت في امريكا فسالوني اخواننا في الجاليه الاسلاميه هناك بها نختم بقى يا دكتور لان إن دلوقتي شاء الله.
اتفضل اتفضل سالوني آه، كاتبين على الانترنت كده المسلمون يعالجون بالابوال ويحرمون الكوكاكولا
اه قاعد مكتوب على الانترنت فالحقيقه قلت لهم طبعا آه، العلاج بالابوال ده كلام هياخد آه، انا تكلمت عليه في حلقات سابقه في قناه الناس وفي قناه الحكمه لكن مفيش مانع ان انا اقول في في دقائق معدوده يعني ان انا قلت لهم عادي جدا سارد على هذا وبدات ادخل على الانترنت وجدت فيه حاجه اسمها يورين ثيرابي بيعالجوا حتى بابوال الادميين لقيت الكلام ده منتشر في الهند قالوا لي الهند دي دولة فيها حاجات كتير جدا بهذا الشكل وجدته في ألمانيا وجدته في بعض الدول المتقدمة لا يعيبون أبدا لكنهم أجروا تجارب صح وهذا هو الأساس طب احنا ناخد الحديث ونشوف الحديث ده ظروفه ايه واهل الحديث قالوا ايه عن هذا الحديث والمستنبط منه وبعدين نعمل بحث علمي هنستفيد وهنوصل للدنيا آه، اشياء كثيره جدا طيب يا دكتور مجاهد وللاسف وقت الحلقه انتهى آه، واسمح لي ان انا اقول لمشاهدينا الكرام يعني بالنسبه للحلقه آه، اللي يحب ان هو يتابعها ان شاء الله ممكن يرجع الى موقع القناه آه، هيعرض دلوقتي على الشاشه ان شاء الله ممكن حضراتكم آه، تعودوا الى الحلقه مره اخرى ويعني نرجو نشر هذه هذا اللقاء ان شاء الله آه، مشاهدينا الكرام آه، لا يسعنا في نهايه هذا اللقاء الا ان نشكر آه، فضيله الاستاذ الدكتور مجاهد ابو المجد استاذ البطن والسكر والغدد الصماء وكليه الطب آه، جامعه المنصوره شكرا يا دكتور وجزاكم الله خير شكرا دكتور انور وجزاكم الله خير الله يبارك فيك آه، والشكر موصول لكم ايضا مشاهدينا الكرام ونلقاكم على خير طبتم وطاب لقاؤكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته
الشمس المضيئة في سماها عن القمر المنير إذا تناهى سلوا الحيتان في قاع البحار عن المرجان قد سكن المياه سلوا الأشجار والأطيار تشدو عن الأزهار من أهدى شذاها ستشهد تشهد كلها الله ربي وأقسم بالسماء وما